يا حبيبي يا بشير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة اللهم أوردنا حوضه وأوردنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله سنكون في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نجدد معاني الحب ومعاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده هنبتدي حلقتنا بهذا المشهد الذي ذكره البخاري في صحيحه لما تكلم عن صلح الحديبية قصة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يعتمر وكان هذا في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى مكة وحدث نوع من التفاوض بينه وبين قريش وبعثوا رجل يدعى عروة ابن مسعود الثقفي الرجل بعثوه على أساس أنه يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من العام القابل يأتي من العام السابع لأداء العمرة وأنه يرجع دون أن يؤدي العمرة التي كان أرادها هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه حكلنا مشهد عجيب قال والله ما تنخم يعني أعزكم الله ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المخاط أو البساق ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم إلا ابتدروها الصحابة فوقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسمه ليتبرك بذلك شوفوا قد إيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرهم ابتدروا أمره ده النبي صلى الله عليه وسلم بس يشاور بس حركة عينه تلاقي ألف من الصحابة كلهم يبتدروا أمره كلهم عايزين ينفذوا كلهم عايزين يطبقوا كلهم عايزين يبقوا رهن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتوضأ تلاقي حرب تحت تحت يديه صلى الله عليه وسلم الكل يريد أن يتوضأ بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الماء اللي ينزل من يد النبي صلى الله عليه وسلم حال الوضوء فيقول وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده محدش بيرفع صوته قدام النبي صلى الله عليه وسلم الكل يهابه ويعظمه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحدون إليه النظر تعظيما له ومحدش منهم بيقدر يبقى وشه في وش النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه ويبص له ويحد البصر إليه صلى الله عليه وسلم هيبة منه صلى الله عليه وسلم وتعظيما وتوقيرا وإجلالا لشخصه صلى الله عليه وسلم ورجع عروة إلى القريشيين فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والله إن رأيت ملكا ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا يا دكتور كيف الحال؟
آه، جزاك الله يا خير أخي أنا الدكتور شريف من تونس جزاك الله خير وكفاك الله شر على موضوع حب الحبيب والأدب مع الحبيب صلوات ربي صلى الله عليه وسلامه وسلم.
عليه لا غير وهو سيد الوجود عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه يا وسلم.
سيدي الفاضل حقيقة حقيقة ال- الأمة الآن أجحفت كثيرا في حق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة لأن والسلام اولا الله سبحانه وتعالى يقول يا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض اي لا في القران تعني حراما مطلق واغلب ال- واغلب العلماء الذين راهم في القنوات الفضائيه اصحاب السكون الطويله يت- يتكلمون بالصفه ينادون بالصفه وكانهم شركاء معه في النبوه آه، و- وهو يقول عن نفسي انا سيد ابن ادم ولا فخر صلى الله عليه حتى وسلم أبنائه يقول ابني هذا سيد شباب أهل الجنة سيد الوجود لا غير صلى الله سيد عليه وسلم الوجود حبيب رب العالمين البشير النذير والسراج منير المبعوث رحمة للعالمين يا أخي وأن الأمة لا ب- تريد أن تنتصر وما أجحفوا في حق نبيهم سيد الناس أجمعين وأي وما قدر الله حق قدره وال- والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه ثم يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى ولا الله عليه وسلم.
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صلى اي الله.
الله سبحانه وتعالى ينبأ ان الذي لم ي... لا يتادب في حضره الحبيب صلوات ربي والسلام عليه يحبط عمله وهو لا يفعل وهم بي... الذين رضي الله عنهم اي بايعوه بيعه الرضوان هم بذلك والأمة الآن ي- لم يتأدبوا إطلاقا أو خاصة العلماء للأسف الذين نصبوا أنفسهم علماء يا أخي وكأنهم شركاء معه في النبوة يلقنهم باسمه وال- والله أنا أصيب بالغثيان لماذا؟ ما الذي جرى في, ال- في, ال- في عقول الناس في هذا الزمن وما الذي يجري؟ ثم عندما نزلت هذه الآية كان صحابة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون صوته يقولون بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا دكتور شريف على هذه آه، المداخلة الطيبة ولا شك ان التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوعنا الأساسي اللي جعلنا من أجله في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا قلنا عايزين نجدد معاني الحب والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاني تعظيمه وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نشوف دلوقتي كده ندخل مع بعض وكأننا الآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن تخيلوا أنه في مجلس حواليه أصحابه حواليه هتلاقوا عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر كان كتير يبقى الحال كذلك وتجدوا من حوله أعاظم الصحابة وأكابر الصحابة اللي كلنا مشتاقين لرؤياهم ورفقتهم في الجنة إن شاء الله تتصوروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الحسين ابن علي رضي الله عنهما سأل سيدنا علي عن هذا الأمر والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير قال سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلساته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر انتوا متخيلين معايا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الآن فهتلاقيه مبتسم دائم البشاشة صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم وكان يحب الفأل وكان كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه وكان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة صلى الله عليه وسلم فكان دائم البشر سهل الخلق سهل هين لين متواضع صلى الله عليه وسلم لين الجانب ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش فلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغليظ وليست فيه هذه الشدة وما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ في القول ويرفع صوته بالكلام وإنما صلى الله عليه وسلم كان ليس بغليظ الكلام ولا يعلي صوته بالكلام ولا فحاش لا يتكلم بالكلام السيء ولا تجري على لسانه الكلمات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا صخاب لا يرفع صوته ولا فحاش ولا عياب لا يهمز أحد ولا يلمز أحد ولا يجيب في سيرة حد ولا يعيب في شأن حد ولا مداح ولا العكس ولا يأخذ في الثناء على إنسان ويطري عليه لأنه أنتم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجه المداحين التراب يتغافل عما لا يشتهى ولا ييئس منه راجية النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه في حاجات كتير أو يتغافل عنها زي ما الإمام أحمد قال خبرت الناس فوجدت تسعة أعشار الأمر تسعة أعشار المعاملة في التغافل انه مش كل حاجة نقف عليها ومش كل حاجة تدقق عليها لابد ان نتغافل عن اشياء كثيرة ولا ييئس منه راجية مفيش حد يرجو منه شيء وييأس في رجائه ولا يخيب فيه لا يخيب ظنك في النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تسأله عايز رجاءك انك تسأله سؤال او ان انت يقت... تقترب منه او ان انت تطلب منه اي طلب لا ييئسك من ذلك ولا يخيب ظنك فيه صلى الله عليه وسلم قد ترك نفسه من ثلاث لا تجد هذا أبدا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ما بيجيبش في سيرة حد ولا بيذم في حد ولا بيعيب في حد زي ما قلنا ولا يطلب عورته يعني كتير من الناس بتقف على اي عورة من عورات الناس ونقعد بقى نتكلم ونتكلم في سيرة الناس وشفت اللي حصل وده عمل وده سوى ونتتبع عورات الناس ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته في قعر بيته مفيش حد مننا من غير عيب مفيش حد مننا ما عندوش مشاكل مفيش حد من عندنا مننا يخلو من عورات فلا تتبع عورات أخيك وإنما اشغل نفسك بعيبك ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم بتطلع منه كلمة إلا الكلمة التي يرجو بها الثواب والأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى وإذا تكلم لما يبقى في المجلس والكلام منه صلى الله عليه وسلم تجد الصحابة من حواليه كلهم مطأطئين رؤوسهم كلهم متأدبين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أطرق جلساؤه مش بقى وهو بيتكلم تلاقي ناس قاعدة بتتكلم وتلاقي للأسف الشديد في مجالس العلم دلوقتي وتلاقي حتى وإحنا دلوقتي يا جماعة وإحنا بنعلم العلم المفروض للأسف لما بقينا في زمن الفضائيات فالناس قاعدة قدام التلفزيون بتت... بتتسلى ممكن يقعد يتفرج على حلقة دلوقتي يقوم يجيب مش عارف ايه ويسوي ايه هذا ليس من أدب المجلس أدب المجلس علشان تنتفع عشان العلم يدخل قلبك علشان الكلمات دي تبقى ليها أثر في حياتك لازم تتأدب بأجدب المجلس فيطرق يسمع كويس ويركز كويس معاه القلم والورقة لو عايز يكتب بعض الفوائد اللي هو عايز يستفيد منها علشان هذا يكون له أثر عليه إن شاء الله أثر العلم الطيب والنافع اللي يثمر العمل الصالح فقال فكأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص كلامه يتكلمه مش يقطعوه في وسط الكلام أو يبقى كل واحد منهم عايز يتعقب بتعقيب معين أو أو لما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من كلامه تماما يبتدي التعقيب لا يتنازعون عنده الحديث ما عندهمش وهو بينهم ما يبقاش الواحد يتكلم فالتاني يقطعه لا ما يحصلش الكلام ده بينهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يدلو بدلوه يقول الكلمة اللي هو عايز يقولها وما يقطعش أخوه وهو بيتكلم من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ولما يجي الكلام دلوقتي أبو بكر رضي الله عنه بيتكلم تلاقي عمر ساكت وتلاقي أبو عبيدة كذلك وطلحة وفلان وفلان كل واحد منهم ساكت لغاية ما يفرغ الصحابي من كلامه فيتكلم الآخر حديثهم عنده حديث أولهم آه لما الواحد الأولاني بيتكلم الناس كلها بعد شوية الطاقة بقى بتقل فما يبقاش الاهتمام بقى بالكلام الأخراني خلاص بقى يمل الحديث لا كل واحد منهم بياخد حقه تماما في الكلام وفي الاهتمام وفي الإقبال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والإنصات لكلامه كل واحد منهم بياخد نصيبه من الكلام يضحك مما يضحكون لو واحد منهم قال كلمة كده فيها شيء من الدعابة أو فيها شيء من اللطف تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوب معهم فيضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه يبقى دايما تجد النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم ما تحسش ان هو غريب عنهم هو مثلهم تماما يضحك مما يضحكون يتعجب مما يتعجبون يحزن مما يحزنون ويصبر للغريب على الجفوة منطقه ومسألته ويجي الأعرابي وربما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه لغاية ما تؤثر في عنقه والنبي صلى الله عليه وسلم يترك له هذه الحدة وهذا ثم بعد ذلك يتلطف له في الحديث ويصبر على هذه الجفوة وهذه الغلظة في التعامل حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم وكان الصحابي يخاف يسأل مهابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبقوا عايزين أي واحد غريب يدخل عشان يسأل أي سؤال فيتعلموا من خلال سؤاله ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أي واحد منكم يشوف واحد محتاج أي شيء على طول جاوبوه على طول شوفوا هو محتاج إيه واقضوا حوائج الناس ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون مثل هذا لا يقبل الثناء إلا من مكافئ إلا من نظير إلا من رجل كبير ولا يقطع على أحد حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام وكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل, جل كل جلسائه نصيبهم كما ذكرنا لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه كل واحد لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه في الجلسة تقول ده أكيد ده هو ده حب النبي صلى الله عليه وسلم ده ده حبيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتجد بعد ذلك يتكلم مع الآخر تلاقيه نفس الحكاية يتكلم مع الثالث تلاقيه نفس الحكاية كل واحد منهم لو شفته وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم تظن أنه هو ده أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أي كان يعطي كل واحد منهم حقه من الالتفات والعناية حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في جلساته وعايز هنا أحكي لكم قصة لما دخل عتبة ابن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة وبعت قريش برضو واحد ليكون هو السفير بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويحاول ان هو يرجعه لصوابه كما ظنوا فأذهبوا إليه عتبة ابن ربيعة وكان سيدا حليما فبينما ذات يوم وهو جالس في نادي قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد فقال يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأكلمه فأعرض عليه أمور لعله أن يقبل بعضها عتبة بن ربيعة قال لهم أهو قاعد أهو هناك ما تسيبوني أكلمه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكسرون فقالوا بلى راح قريش قالت اه الموضوع كبر قوي حمزة أسلم والصحابة بدأت تزيد والناس اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكسروا فقالوا له اذهب يا أبا الوليد وكانت كنية عتبة ابن ربيعة قالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي إنك منا حيث قد علمت من الساعة في العشيرة والمكان في النسب انت عارف ان انت ليك شأن عندنا انت من قوم لهم شرف ولهم مكانة واحنا عاملين حساب للكلام ده فعشان كده مش عايزين نتكلم معاك بأسلوب تاني ومش عايزين نتخذ معاك إجراءات تانية فاسمع منا ويعني خلي عندك حكمة وعقل وافهم انت بتعمل ايه وهيوديك لغاية فين فقال وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من من مضى وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني ف وأعرض عليهم أمورا فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل بعضها قال له اسمع مني انت عملت مشكلة كبيرة قوي انت مش واخد بالك انت عملت ايه ده انت مكفر الناس ده انت قلت ان الناس دي كلها كانت على على ضلال مبين ابائك واجدادك انت كلهم كده في لحظة واحدة يعني وديتهم في ان هم في ضلال و- وخليتهم في زيغ و و و وعملت فينا كده وخليت الكلمة ما بيننا بقت مفرقة وشتت شمل اهلك ده ما ينفعش شوفوا داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة دي والغلظة دي في الكلام وقال له أنا هقول لك حاجات اختار حاجة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوا النبي صلى الله عليه وسلم بصوا ده داخل ازاي ده داخل يعني شاي داخل في النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول احنا كده بالدرجة داخل شمال فالنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول له خلاص قلت اللي عندك انا انا بقول لك واحد اتنين تلاتة لا لا لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع اتفضل قول عايز ايه اللي انت عايز تقوله اتفضل انا بسمعك فقال يا ابن اخي ان كنت انما تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا يا اخي لو عايز فلوس نديك وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذي ياتيك رؤي ولا تستطيع أن ترده أن ترده ولو كان الكلام ده مس من جنون ولا مس من الشيطان نعمل طلبنا لك الطبيب وجذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو لعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك ما أنت أكيد يا, يا الكلام ده جنون يا الكلام ده يبقى من الشعر اللي دخل في قلبك فأنت عايز يعني تبقى أحسن واحد مننا والعرب بتقدر الشعراء قوي فإنه ربما يكون هذا من الشعر وإنك لعمر يا, يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد حتى إذا سكت عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع وهو قاعد يقول له أديك فلوس طب خد ملك طب لو انت كنت عايز نجوزك نجوزك يا سيدي من احسن امرأة زي ما انت عايز لو اللي عندك ده شعر خلاص نشوف الموضوع ده هيبقى ايه لو الكلام ده جنون نحاول نجيب لك دكتور يشوف الوضع والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد خلصت كلامك قلت كل اللي انت جاي تقوله أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني بصوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التحاور وبصوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يسفهه الراجل يتكلم في حقه بكلام لا يليق ويتهمه اتهامات ضمنية بالجنون أو اتهام بالشعر أو اتهام بأنه بتاع دنيا وبتاع كرسي وعايز ملك وعايز فلوس و و و والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرغت يا أبا الوليد خلصت اللي عندك ثم قال نعم قال فاسمع مني فقارأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فلما سمعه عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليه قعد يسمع والكلام نزل في قلبه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءته ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك أنا أنت قلت اللي عندك وأنا سمعتك وأنا قلت اللي عندي وأنت سمعتني وأنت وما تريد وأنت وما يكون الآن قد وقر في صدرك أنت ونفسك أنت ورأيك فقال أنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي إني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوني في خلو بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر في العرب فملكه ملككم وعزه عزكم الشاهد ان أدب النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس جعل هذا الرجل يتحول رأيه بحسن حواره صلى الله عليه وسلم بحسن تأدبه صلى الله عليه وسلم انت انت قول اللي عندك كله قول هسمع كلامك ولما يفرغ من الكلام أفرغت يا أبا الوليد تسمح لي أتكلم اتفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب عايزين نتذكرها في حلقتنا دي علشان تبقى منهج علشان احنا متفقين لن تفوتنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واحنا لا يمر بنا يوم إلا من مجلس هتجلس مع زوجتك وأولادك هتجلس مع أصحابك هتجلس مع زملائك المجالس دي هنقعد مع بعض نتغدى نتعشى مجلس على الطعام أيا ما كان من هذه المجالس عايزين تبقى ليها آداب معينة أول أدب ألا يخلو المجلس من ذكر الله تبارك وتعالى فكما روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حصر وفي لفظ عند الإمام أحمد والترمذي قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه والتانية ولم يصلوا على نبيهم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحنا بنسمع الحديث ده على طول لسنة يطبق في الحال نكثر من ذكر الرحمن لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة والترة يعني كان عليهم حسرة وندم وكان وهيبقى حساب عسير يوم القيامة إن المجلس ده عدى من غير ما تذكر فيه اسم ربنا أو تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم يبقى أهم شيء إن المجلس لا يخلو من ذكر الرحمن وهنيجي في آداب المجلس إنه في الآخر خالص تقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك علشان لا يكتب هذا المجلس في صحائف السيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى تاني حاجة لازم تدقق في رفقائك في المجلس ما تقعدش مع أي حد لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سننه والترمذي في جميع حسنه الشيخ الألباني أرشدنا إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أنت عايز توصل عبارة طيبة أو كلمة خير أو خبر طيب عايز تتكلم فيه مع أي شخص ما فيش مانع إنما خد بالك أنت بتتكلم مع مين لأن الواحد اجتماعي بالطبع الإنسان اجتماعي بالطبع وقالوا الصاحب ساحب فالواحد ما بيبقاش واخد باله أبدا إن في أشخاص معينين وجودهم في حياته يا إما تبقى سبب في أسباب هدايته أو العياذ بالله سبب من أسباب غوايته والعياذ بالله فعشان كده ناخد بالنا قوي في اختيار اختيار الرفيق في المجلس اختيار الرفيق في المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا كما في الصحيحين فقال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يا إما هتروح تشتري منه عطر حلو يا إما أن أنت هتشم منه ريحة طيبة في كل الأحوال أنت مستفيد وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك يا إما وانت جنبه كده وانت مش واخد بالك حاجة تلسعك فتحرق شيء من ثيابك فيبقى في الحالة دي انت خسران وإما أن تجد منه ريحا خبيثة في كل الأحوال هتخسر بوجود الصاحب السيء والجليس السوء في حياتك فابتعد عن هؤلاء ولا تجالسهم وإياك ثم إياك ثم إياك وأصحاب المزاج وأصحاب الهوى واللي لا يرضعهم خلق ولا يرضعهم دين والناس أهل الضلالات وأهل الشبهات اللي كل ما تقعد معاه يبتدي يقول لك أي أي شبهة من الشبهات هو يعني لازم يحصل كذا ويشككك في أمر من أمور الدين أو يشككك في دينك أو يبتدي يقول لك يعني ما أنت كنت زمان يعني كنت بتعمل وبتسوي فيفتح عليك أبواب معاصي أو أنت وأنت بتختلط معاه يفتح عليك أبواب الدنيا يا أخي ده أنت مش عارف ده الناس عايشة عاملين ومسويين وكذا وكذا ما شفتش آخر موبايل نزل فيه إيه وفيه إيه فيخليك تهف نفسك ليه وتقعد تبقى أهم حاجة في حياتك إن أنت تجيب الموبايل أبو كذا عشان تعمل زي فلان اشمعنى هو يتمتع وأنت لأ وشفت فلان ركب عربية بقت شكلها عامل إزاي وشفت وشفت فيفتح عليك أبواب الدنيا فيقطع في قلبك وانت مش داري ويخلي مشغلتك كلها وهمك كله في الدنيا فعشان كده إياك وهؤلاء أهل الأهواء أهل البدع أهل الضلالات قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم هيحرقوا قلوبكم هيضيع إيمانكم وانت مش داري وحاسب انها كلمة وخلاص وجلسة وهتعدي وقال أبو قلابة لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون وقال ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين من اللي تقعد معاهم اللي هو اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين إن احنا عايزين نبقى من أهل السكينة وأهل المسكنة لله وإحنا في الأول وفي الآخر فقراء إلى الله والله سبحانه وتعالى هو الغني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فيكون جلوسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة أو صاحب هوى أو صاحب فرية أو صاحب كلمات تؤذي قلبك وتفسد عليك حياتك وتوقعك في لبس في دينك قال الفضيل بن عياض إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك الملائكة بتقعد تشوف هو مين اللي هيقعد دلوقتي في مجلس العلم في المجلس اللي هيذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى الناس دي كلها قاعدة مقرأة ماسكين مصاحف ويجتمعون على كتاب الله مدارسته وتلاوته وتدبره الناس دي قاعدة علشان تذكر الرحمن ويكسروا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الناس دي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى مجلس ذكر لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب بدعة عايز تعرف الراجل ده ابتدى يخش في سكة النفاق وفي سكة البعد والشرود عن ربنا اعرف بيقعد مع مين لو قعد مع واحد من بتوع البدع يبقى سيصيبه منهم خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى تاني خلق وتاني أدب قلنا عليه إن احنا يبقى نختار كويس قوي مين اللي يقعد معانا في مجلسنا الأدب الثالث السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف مش أول ما تدخل أول ما تدخل لو أنا في مجلس علم أشاور للشيخ وألقي عليه السلام لو كان عشان ما أقطعش كلامه مثلا ممكن أشير إليه بإشارة وأجلس في المجلس دي من آداب مجالس العلم لو أنا في مجلس عادي أنا داخل دلوقتي البيت والناس قاعدين أهلي وعيلتي وعشيرتي أول ما أدخل البيت كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألقي السلام فيطرد الشيطان يطرد الشيطان يقول لا مبيت لكم اليوم ها هنا ولو أكلنا وسمينا بسم الله يقول ولا عشاء يبقى أول حاجة أدخل المجلس أدخل بيتي مثلا أو أدخل أنا داخل الشغل أول ما أنا جاي من الش... من البيت على الشغل أول حاجة ألقي السلام هذه سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس أول ما يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس إن شاف إن هو المكان يسعه أو إن هو عايز يقعد لو مر بقوم جالسين يلقي عليهم السلام ويمر ثم إن قام طب عايز يمشي برضه نفس الأدب يستأذن ويمشي ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليست الأولى بأحق من الآخرة ليس في الدخول أحق من في الانصراف في الدخلة وفي الخارجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عند القدوم وعند الانصراف الأدب الرابع كراهية إقامة الرجل من مجلسه ثم الجلوس بتحصل بقى في الجوامع دي قد كده تلاقي واحد جاي وعايز يقعد في الصف الأول ماشي فممكن لو هو دلوقتي مثلا انتقد ضيوف هيخرج يتوضى ويرجع على طول في الحال ممكن يسيب أثر أي حاجة على أساس ان هو يحجز به المكان إنما تلاقي بقى هو عايز يصلي وعايز يصلي على طول في الصف الأول فحاجز وهو نايم في بيتهم هذا لا يجوز بحال وهذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحصل في الحرم كتير قوي قوي بقى الناس لما بتقعد تحجز الأماكن قدام الكعبة وفي صحن الكعبة وتبقى للأسف الشديد معارك ويبقى أمور يندى لها الجبين بتحصل كتير قوي هو عايز يقعد في المكان ده لا يجوز ان هو الإنسان يقعد في مكان واحد طالما هو علم هذا المكان وطالما هو هيرجع في وقت قصير الشاهد من الكلام ده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا قام أحدكم وفي لفظ من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به فهو أحق به طالما هيقوم وهيبقى لأي عارض زي ما قلت كده هيقوم يتوضى ويرجع على طول هيقوم يجيب حاجة بسيطة ويرجع وقت قصير مش يقعد من الصلاة للصلاة ويجي قبل الصلاة بخمس دقايق عشان يحجز المكان هذا ليس من السنة كما قلت وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن قال تفسحوا وتوسعوا وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه يبقى ناخد بالنا من الأدب ده في الجلوس يبقى أنت تقعد وتقعد فين حيثما انتهى بك المجلس ما تقعدش تتقدم على الناس عشان أنت شايف نفسك أن أنت لازم تبقى قاعد هنا إنما إن ترك الناس زي ما بتبقى في صلاة الجمعة كده تلاقي الناس قاعدين وقاعدين ورا عشان يتسند على الحيطة فسايب قدامه فراغات هو المفروض يبقى قاعد في الصفوف الأولى ويتحرى الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول لكن لو ساب قدامه فرجة تجلس فيها إنما ما تجيش أنت بقى وتروح مزنق ما بين الناس علشان خاطر تقعد أنت وتبقى ليك مكان لا هذا ليس من السنة وهذا فيه نهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الخامس التفسح في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وكأنه ربنا بيقول لو تأدبتم بالأدب ده هتتعلموا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بعد ما قال الأدب جاب العلم يعني الأدب قبل العلم الأدب أن أنت لما تدخل المجلس يبقى حاول تتفسح لأخيك ويبقى ما تبقاش كده يعني عندك حتة الغل دي شوية هو إيه يعني هو جاي متأخر ومش عارف عايز إيه يا أخي تفسح في المجلس يفسح الله لك وإذا قيل انشزوا وإذا قيل قوموا وتفرقوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الأدب السادس لا يجوز التفريق بين اثنين إلا بإذنهما قلنا لما تيجي تدخل ما تقعدش زي ما قلنا كده تزنق ما بين الناس وت... إيه وتخش في وسطهم وبعد كده يخشوا الصلاة ويبقوا مش عارفين يصلوا لما روى أبو داود وقال الشيخ الألباني حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما خدنا لغاية دلوقتي كام؟ ست آداب من آداب المجلس ناخد الاتصال ده ونستكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازي حضرتك يا شيخ هاني الحمد لله بخير حال ربنا يكرمك يا رب انا والله على طول بقول لو يسالونا يعني احسن برنامج ايه نقول آه، برنامج الشيخ هاني على قناه قنوات كتير يعني الله يحفظك ربنا يكرمك يا رب بس ليه ملحوظه والله درس حضرتك جميل جدا وكلنا قاعدين نستمعه بس المشكله جايه في مكان في ميعاد آه، صعب اللي هو اذان المغرب في تمام صلاه المغرب فيا ريت يا رب ربنا يكرمكم يا رب قناه الخليجيه تعيننا على الصلاه وتجيب البرامج الجميله ديت في اوقات آه، ما فيش صلاه فيها صحيح جزاك الله خير.
وفي في مواعيد الصلاة مثلا يبقى في ايه اللي هي أي اعلانات اعادة البرامج قبل كده هوت ربنا يكرمكم يا رب ويبارك لكم الله المستعان ح- ان شاء الله الاداره تستجيب باذن الله تبارك وتعالى وبس هي بس خطه شهر أربعة دي كان فيها شويه مشاكل كده وان شاء الله باذن الله يكون الامر مختلف ان شاء الله من الشهر القادم باذن الله تبارك وتعالى ونرجع تاني لميعادنا الاساسي ويكون بعيد عن اوقات الصلوات باذن الله تبارك وتعالى وجزاك الله خيرا على هذه الاشاره. آه، الادب السابع الجلوس حيث ينتهي المجلس الجلوس حيث ينتهي المجلس زي ما قلنا روى أبو داود صححه الشيخ الألباني آه، من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي المجلس ما يتقدمش على إخوانه ولا يرى في نفسه أنه أفضل منهم هذا مبدأ يدخلنا فيه آفات كتيرة قوي نبعد عن ذلك نبقى متأدبين بهذا الآداب الشرعية الأدب الثامن النهي عن تناجي اثنين دون الثالث وخدوا بالكم النهي في اثنين مع ثلاثة يعني احنا ثلاثة فاثنين قاعدين يتكلموا سايبين الآخر طب لو كنا أربعة خمسة فاثنين بيتكلموا لوحدهم واثنين بيتكلموا لوحدهم هذا ليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى أو لا يتنجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن يبقى دايما لو احنا الاثنين بنتكلم ممكن نستأذنه نقول بس هقول له كلمة كده وارجع لك ان شاء الله بس كان في موضوع كده شخصي ممكن اكلمه فيه كده ما فيهاش مشكلة انما ما يبقاش الاثنين يبقى اثنين بيتكلموا دون الآخر لا يتناجى اثنان دون الثالث طيب ناخد الحاجة أميمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازي ألو حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيك يا أستاذ هاني والله العظيم أنا بفرح أول ما بشوف حضرتك بأن بفرح ببرنامجك ده أوي والله ربنا يكرم ربنا حضرتك يسعدك يا رب جزاك الله.
وكملت بقى حضرتك مع اللي أنت بتقوله ده تقول لنا كمان بقى حضرتك الناس اللي بتحجز مكان مش آه.
بقى كمان بي- بيوسعوا لا دول بيحجزوا مكان ويحطوا شنطهم لا عشان دي فلانه دي جايه يا ستي حرام ان انت تحجزي لا لا لا معلش دي, دي ويحجزوا مكان ويحجزوا كراسي ويحجزوا الاماكن دي دي حاجه تانية الحاجه التانية برضه يا شيخ هاني الصوت العالي بقى اما بيقعدوا يقروا قران مثلا الفاتحه واحنا جنبهم تبص تلاقي صوتهم بيبقى عالي يضغوا عليك لما نيجي مثلا ساعه صلاه زي صلاه الجنازه مثلا يبقى في دعاء تلاقي صوتهم عالي تبقى انت حضرتك مش عارف تدعي من الصوت اللي عالي مش عارف تركز لنفسك فيا ريت حضرتك بس تعلمهم برضه لنا أد- الله الاداب المستعان.
في القراءه والاستماع والحاجات دي طيب جزاك الله خير كل خير يا شيخ هاني ربنا يبارك في حضرتك ربنا يحفظك يا حاجة والسلام أميمة عليكم جزاك ورحمة الله خير وبركاته.
جزاكم الله خير احنا قلنا طبعا حكاية ان هو الحجز دي لا تجوز شرعا لا تجوز وده فيها نهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتعدي على حق الآخر في نفس الوقت رفع الصوت ما بين الناس والتشويش على الآخر هذا أيضا فيه م- نهي عن ذلك لأنه فيه تشويش على الآخر وأذى يلحق الناس في مجالسهم آه، من الاداب سريعا عشان ما عند ما ما فيش وقت طويل لينا من الاداب النهي عن سماع الحديث بدون اذن اللي بيتجسس على الناس ويسمع كلامهم اتنين بيتكلموا مع بعض بصوت خافض يروح هو داخل وحاشر نفسه عايز يسمع هذا فيه نهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الرصاص المذاب الان يوم القيامه وكذلك من ال- آه، الأشياء المنهية عنها الجلوس المنهي عنه إن أنت تتكئ على إيدك الشمال تبقى قاعد كده وحاطط إيه متكئ على إيدك الشمال لا ما ينفعش الاتكاء على اليد الأش- اليسرى و- أو إن أنت كمان تقعد ما بين الظل وما بين الشمس تقعد ما بينهم هذا فيه نهي أن تجلس في هذه المجالس أن يجلس الرجل بين الشمس والظل ومن الأمور المنهي عنها كثرة الضحك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك تميت القلب وكذلك من الأمور المستحبة ودي آخر الآداب أن يختم المجلس يختم المجلس بكفارة المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ثم أتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك فخلونا نقول في آخر هذا المجلس نتأدب إحنا كمان بهذا الأدب فنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم